السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال الحديث متصلا حول آيات من صور القصار وكنا قد بدأنا بحول الله وقوته مع صورة القدر وننبه كثيرا على أن مدارسة القرآن والارتباط بالقرآن وصحبة القرآن في هذه الأيام هي من أجل الأعمال ومن أحب القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله كما كان خباب يقول تقرب إلى الله ما استطعت فلن تتقرب إليه بمثل كلامه فلن تتقرب إليه بمثل كلامه ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر لنا هوية القرآن هوية رمضان قال شهر رمضان إيه وصف ده إيه أخباره شهر ده شهر محب للأنبياء شهر حبيب إلى الله شهر فيه الصيام شهر فيه صلة الأرحام إيه وصف الشهر ده قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذا شهر رمضان ينبغي أن يكون شعارك فيه الذي أنزل في معاني القرآن وأنزلت ما علي صحبة القرآن فلازم القرآن يكون ليه حال خاص معك مختلف تماما عن طول السنة في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم كما ربط الله بين القرآن والصيام في كتابه ربط النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين الصيام والقرآن كأنهم كالعملة لا ينفكان كوجهي العملة الصيام والقرآن في رمضان لا ينفكان عن بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد الله أكبر الشفاعة دي يعني إيه؟ الحاق من لا يستحق بما يقدره الله عليه الإنسان ده لا يستحق أن يرتفع الدرجة دي فيجي حد يشفع له اطلع فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة سبحان الله أين تجد مثل هذا الوفاء في الصحبة القرآن وفي الصاحب الذي لا يغادرك احنا في الدنيا بتلاقي كل شوية في أصحاب كنت تظن أنهم أوفياء تخلوا عنك وإن كانوا فعلا أوفياء ربما يتخلوا عنك لكبد الحياة أنت تسافر هو يسافر هو يتزوج أيا كان السبب في الآخر ده طبيعة الحياة فإذا كنتم في الحياة دائما دائم القرب فيأتي الموت يفرق بينكم فلا يستطيع أحد مهما كان وفيا لك أن يدخل معك قبرك أليس كذلك؟ لكن الوفي القرآن صاحبك لا يفارقك أبدا في الدنيا فهو في صدرك أينما رحلت ارتحل معك وفي المرض يلازمك الكل ربما يأتي زيارة ثم يتركك لكن القرآن بين صدريك لا يفارقك حلاوة الاستماع لا تفارقك فإذا قبضت الكل يصلي عليك ويتركك من المحبين القرآن لا يتركك فإذا دخلت قبرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه فيأتيه القرآن فيقول له من أنت يقول أنا أنيسك خلاص وقت الوحشة إن الكل سابك كلام الله يؤنسك لماذا؟ لأنه وفي فإذا أتيت يوم القيامة وبعث الناس على الساهرة لا يفارقك في أرض المحشر تجد القرآن في القبر كان يدافع عنك يؤنسك وأحدى صوره كتبارك تمنعك من عذاب القبر وإن استحق العبد هذا سبحان الله وبعدين يجي يوم البعث والناس طالعة كل واحد في همه وغمه لكن أهل القرآن لهم شأن آخر لهم شأن آخر يريد الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم أمام العالمين كما انشغلوا في حياة العالمين بكتاب الرب سبحانه وتعالى فيجي يوم القيامة الكل بيفر الصاحب ده لا يفر انت بتفر من أمك وأبيك وتفر من أخيك تفر من أبنائك القرآن يقول لا يفر عنك لأنه وفي فأنت كنت متصل بيه متسق مع نفسك كل شوية تراجع كل شوية تقرأ كل شوية تدمن النظر فيه وتعمل عقلك معه وتحاول تشوف أنا مطبق القرآن ولا لا فكان في اتساق بينك وبينه في التساق في ارتباط لن تجد مثله وفاء يجي يوم القيامة ايه اللي يحصل بعض صور مش هقول لك بقى القرآن كهول تيجي صورة زي البقرة وآل عمران في الشمس اللي بتقترب مقدار ميل من الإنسان ايه اللي يحصل ده في وادي تاني خالص ده تظله سحابة تعلوه غمامة شوف سبحان الله مش شمسية والدنيا مش عارف ايه لا لا لا سحابة فان الظل كبير غمامة الله أكبر ايه دول ده البقى الزهروين والزهروين أي المضيئة فكأنه سيكون مضيئا يوم القيامة ليه كان وفي مع القرآن فالقرآن وفي سبحان الله بس كده والموضوع يعدي لا طبعا قلنا لك وفي لن يتركك عند الحساب تحاجان عن صاحبها يا سلام يعني تحاجان أي تدافعان عنك يعني أنت يوم القيامة تقف بين يدي الله يحاسبك الرب وتجد البقرة وآل عمران يدافع عنك ايه الجمال ده يدافع عني انا اه هتلاقي محامي يدافع عنك مثل هذه الصور سبحان الله وكتير منا ان دي بالمناسبة دي اخطر قضية هتمر عليك في حياتك محتاج فيها شفعاء وشهود ومدافعين دي قضية ما ينفعش تخسر فيها لان الخاسر فيها الى النار والعياذ بالله فده مشروع عمر انك تبدأ تهتم بالبقرة الناس اللي قاعدة تضيع عمرها وتضيع وقتها تعلم انجليزي وقبل الانجليزي قاعد يتعلم من هو في لسه اربع سنين يقول لك ايه هو الواد اتاخر ولا ايه اتاخر في ايه اصل مش لحقنا نقدم له في الحضانه عنده كام سنه يقول لك عنده اربع اربع سنين وشهرين هيدخل مكنة البسطرمة بدري قوي من أربع سنين يدخل والمسكين يصحى الساعة 8 ويروح ووالدته تسيبه ويصرخ وبتاع لا لازم يتعود يركب ليه التاكسي لوحده ويروح المسكين ويرجع وبعدين يدخل ابتدائي ست سنين ويبدأ وسنة رابعة دي رابعة ابتدائي دلوقتي بقت حاجة كده ايه كأنك داخل ايه دار علوم خلاص لا انت ولا زوجتك فاهمين حاجة ولا المدرس فاهم حاجة خلاص وبيعملوا ايه يقول لك مروها كما جاء هي تبرك حيث ايه تبرك هو ايه سبحان الله هو ورزقهم قاعدين ماشيين ايه عارفين اللي كان بيجي كده في التواشيح يقول لك ماشي بنور الله بدعي بقول يا رب هم دول بتوع سنة رابعة ابتدائي ماشيين كده خلاص وقاعدين يدرسوا عربي وانجليزي وكله كل ده ايه عشان المجد عشان يطلع ماهر في الحياة أبو ماهر في القرآن بل تؤثرون الحياة الدنيا يطلع يدخل إعدادي وبعد كده يدخل ثانوي وهيدعوا له ليه أصله قافل على نفسه بيذاكر والله يا عيني ما بياكل معانا ولا بيشرب معانا ليل نهار قافل على نفسه حتى والده أفتله فتوى قال له يا ابني ما ينفع لو عاوز تفطر افطر أنت إيه مرهق ووالدته أفتته فتوى قالت له إيه لو عاوز ما تصليش أو تصلي إيه إنك تجمع أنت في حرب تروح فيزياء وإحياء والاتنين ورا بعض أنت في حرب ليك إنك تجمع وبعدين يدخل ايه الجامعة ويبدأ يشوف ويتعلم اللاتين ويحفظ ومعادلات قد كده ويحفظ تيجي تقول له أخبار القرآن إيه؟ يقول لك والله أصله صعب عليا لا هو مش صعب عليك هو أنت حرمت التوفيق بس لأن كل الدربكة اللي احنا حكيناها دي أصعب من القرآن بكتير الوقت اللي بتقعده عشان تحفظ معادلتين قد كده تحفظ فيهم صفحتين بسهولة جدا أمال المشكلة فين؟ المشكلة أن هذا بيت لم يرزق التوفيق بعد هذا بيت صرف عن الخير اوعى تكون فاكر أنك تركت القرآن بمزاجك لا لعلك تركت وأنت تظن أنك تركت لا ده يا جماعة ده, م... ده منبع العز ده الكنز اللي في المستقبل الخالد يصرف عنه ويؤفك عنه من أفك مش أي حد يوفق للباب ده سبحان الله وبعد كده يجي يتخرج ويتجوز ومش عارف ايه ومطحون ليل نهار في الدنيا شغال بالعشر ساعات والعشرين ساعة والكلام ده كله كل ده طالما شغال في مباح خير وياخد عليه أجر إن شاء الله لكن ليه بنيجي نكلمك نقول لك والله ما في وقت ومش عارف ايه ولا خلاص انا كبرت يا ابني انا بقيت عندي 60 سنه بس ما شاء الله انت انت متابع كل المسلسلات واجي اسالك تقول لي لا المقطع ده جه في الموسم اللي قبل اللي فات ما انت اهو ذاكرتك حلوه اهي اه في كل شيء الا القران عشان كده اللي كان مركز مع القران القران وافي عارف مين اللي يستحق اللي انا اكمل معاه في الصحبه ومين لا فيدافع عنك يوم القيامة في الايه في القضية بتاعة الحساب دي خلاص بقى القرآن كده يسيبك لا طبعا ايه ما خلاص الموضوع انتهى وانا داخل الجنة لا وافي تخش الجنة اه يبدأ اسانسير الصعود وامام المشهد كله كل الخلق يتقال لك اقرأ وارقى الله أكبر ارقى كده وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها كل عما تقرأ اطلع كل عما تقرأ اطلع ده بسبب ايه سبب القرآن انك كنت وافي معاه فما نيجي نستثمر مواسم الخيرات النهاردة نرجع نجدد العهد عشان القرآن يشفع لي يوم القيامة يقول يا رب منعته النوم بالليل كان نفسه ينام أحيانا كان يوم يقيم يقيم الليل أو يقرأ شوية وبتاع كان بعد السحور عاوز يريح شوية أو قبل السحور يقول لا مفيش مشكلة النص ساعة دي عشان القرآن أكبر كنز كنز ستتركه لولدك أن يكون معه القرآن ولذلك قيل للحسن إن ولدي حفظ القرآن قال قل القرآن يحفظه دول هو اللي حافظ القرآن القرآن اللي حافظه سبحان الله عشان كده مهم جدا لو انت خايف على مستقبل ابنك وبتعلمه العربي والانجليزي والاحياء والفيزياء والرياضة والحاجات دي كلها عشان مستقبله في مستقبل خالد المستقبل ده هينتهي صح بسرعة هينتهي هينتهي عنده 40 سنة مات عنده 50 سنة مات 70 سنة في الآخر هينتهي لكن المستقبل الخالد اللي مكمل هو علاقتك بالقرآن عيب اما تبقى دكتور في الجامعة ولا واحد مهندس قد مش عارف ايه ولا واحد فاتح تا- محل قد كده وتاجر ولا ولا ولا ولا تيجي تفتح المصحف لا عارف تقرأ بالتشكيل ولا عارف تقرأ بأي حاجة انت كنت فين يا عم مش لاقي وقت انك تقرأ صح وقراءة القرآن صح دي مش عاوزة منك أكتر من من عشر ساعات في عمرك تتعلم التجويد التجويد ده كله كده خلاص ممكن تاخد ايه خلاصة الخلاصة في عشر ساعات عشان كده مهم جدا إخواننا اللي فاهمين في التجويد واللي حافظين القرآن وبتعلموا اتقوا الله انتوا عندكم مواسم وخيرات عقدوا مجالس تصحيح تلاوة عشر دقايق كل يوم بعد العصر علم الناس حكم قول له عم تشوف النون وعليها كذا تقول ايه تنطق ازاي عم تلاقي الحرف ده في النهاية بنعمل حاجة اسمها ايه قلقلة وبتاع الحاجات دي إلى يوم القيامة تلاقيها في ميزانك علموا الناس سورة القدر كنا وقفنا عند قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقلنا إن هذه الآية لم يقل الله سبحانه وتعالى فيها تساوي ألف شهر ولكن خير من ألف شهر وقلنا الحد الأدنى من الخيرية في الشريعة عشر يبقى عشر تلاف شهر طيب ألف شهر تلاتين ألف ليلة صح ده مجرد بس إن هي إيه نزلت في ليلة هو الزمن مكلف الزمن مكلف غير مكلف ومع ذلك لما التصق بالقرآن اتغير نزلت القرآن في ليلة القرآن اتغير يبقى هو القرآن نزل في ليلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزل في 23 سنة آه نزل على قلب النبي في 23 سنة ابتدأ نزوله في ليلة القدر على قوم لكن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بيت العز في في إيه؟ في ليلة القدر القرآن كله نزل فين في السماء الدنيا في مكان في البيت البيت ده يقال إن هو فوق الكعبة القرآن كله كان موجود وكان جبريل ينزل منه على قلب النبي منجما يعني إيه على حسب الأحداث بأوامر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يأمر جبريل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أن يخبره بهذا وبدأ القرآن ينزل فليلة نزل فيها القرآن الليلة اتغيرت فما بال بقى إنسان خلقه الله وكرمه ووضع في قلبه في قلبه حلاوة الإيمان ده إيه اللي هيحصل له ده إذا كانت الليلة بقت قد تل- أعلى من 30 ألف ضعف من نفسها أنت كذلك والله مش هقول لك هتأثر في 30 ألف ولا هيكون خيرك أكثر من 30 ألف هيكون أعمق بكثير وعاوز تأكيد على الكلام ده شوفوا الحصري فين شوفوا المنشاوي شوفوا عبد الباسط شوفوا أئمة القرآن شوفوا الناس دي العمالقة دول في حد تعرفوه على وجه الأرض بيحفظ القرآن دلوقتي الحصر مش واخد أجر من محل سبحان الله واخد أجر شوفوا عثمان طه اللي كتب اللي بيه اللي بيه الخطاط اللي بيكتب المصحف اللي احنا بنقرأ منه شوفوا التوفيق ايه اللي حصل عما القرآن ترتبط بيه شوفوا التأثيرات بقى ليه لأن ده تأثير مادة الوحي خير من ألف شهر ايه اللي بيحصل في الليلة دي قال الله تنزل الملائكة ولا تتنزل الملائكة تنزل الملائكة العلماء يقولون ان الفعل إذا اقتطع منه يقتطع منه إذا كان الحدث نادرا تتنزل الملائكة كل يوم بقبض أرواح وصعود أرواح لكن الحدث ده بيحصل مرة واحدة فين؟ في السنة تنزل الملائكة والتشديد ده تنزل ده تشديد ده يدل إن فيه وفد ورا وفد ورا وفد ورا وفد مجموعات ورا مجموعات ورا مجموعات تنزل الملائكة والروح فيها مين الروح هنا طب أليس جبريل من الملائكة لكن في خصوصية في جبريل ألا وهي ارتباطه بإيه؟ بالوحي وهو الذي كان المتصل مط- اللي كان ميسر اتصال النبي بالسماء والروح فيها وسمي الروح لأنه كان ينزل الروح على النبي صلى الله عليه وسلم روحا من أمرنا فالقرآن سمي روح صح وده يخلينا ندرك من الاسم ده نقف مع أنفسنا وقف وندرك ان الجسد بدون الروح بنشوفه ايه واحد كده يقول لك ايه روحه طلعت يعني مات صار جثة هامدة لا حركة فيه عادش لا في فكر ولا في حركة ولا في أي شيء ليه روحه خرجت كذلك القرآن القرآن هو روح الروح هو روح قلبك هو الأكسجين بتاع الروح بتاعتك شوفين أيام شدة الوباء ربنا يرفع عنا وعنكم كان يقول لك فلان الأكسجين بتاعه اقترب نزل عن الستين الحق ده عاملين له ماسك وعاملين له مش عارف ايه وسبام والكأ حاطين له الاكسجين كله لو شاله كان إيه اللي بيحصل تروح تزور مريض كده يقول لك ايه ما ينفعش يشيل ليه الاسطوانه دي انت تتعامل مع الوحي كده وردك كده وردك هو الماسك بتاع روحك يتشال ما مش عارف تتنفس الروح وسمي القرآن روح من لطائف كلام العلماء أنك مهما أوتيت من العلم سيبقى هناك أسرار في الوحي لا تعرفها كل لما تدخل تغرف زي الروح ويسألونك عن الروح انت النهاردة الروح بتاعتك عارف كل تفاصيلها عارف حاجة غريبة صح في غموض كذلك الوحي في جزء كبير جدا منه واضح لكن كلما دخلت عامل زي البحر كده في واحد يعرف ايه عن المحيط ان شوية رذاذ المية الطرطشة اللي بتجيله كده ايه على الشط هو فاكر ان المية المحيط ده كله فيه ايه في المية دي فواحد قال له يا عم عما النهار, عم النهار يطلع هوريك المحيط ده قد ايه يقول لك قد ايه يعني مش متر في متر يا ابني لا ده دي حاجة عميقة قوي بس انا مش شايف حاجة الصبح يجي الصبح يبص كده ياه ايه الجمال ده كل دي مية والمسكين فاكر ان المية دي قد ايه الكيلو اللي هو شايفه ده الكيلو في كيلو واحد يقول له لا بكرة هنركب الطيارة واخليك تبص من فوق او نركب السفينة وندخل جوه ولسه في جوه تاني هو ده مع كل حرف القرآن ده اللي بيحصل لك مع كل كلمة من القرآن تبقى انت فاكرها ان هي ايه قطرات فتدخل تلاقي ايه ده ده ده بحر تنزل الملائكة والروح فيها يا لوفاء جبريل مات النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يتعاهدنا بالنزول شوفوا سبحان الله كرم الله سبحانه وتعالى ان جبريل ينزل يتعاهد الامه دي باذن ربهم اي بامر ربهم والعلماء يقولون ان الاذن ياتي عند الطلب انت طلبت حاجه فاذنت صح فما الذي طلبه الملائكه العلماء يقولون طلبوا ان يشهدوا جمال عباده المؤمنين في هذه الليله ينزلوا يشوفوا المؤمنين اللي بيصلوا واللي بيقرأوا واللي بيدعوا واللي بيبروا واللي بيصلوا الأرحام واللي كل واحد منطلق في إيه والمنفقين عاوزين نشوف المؤمنين دي شوف عم الملأ الأعلى يكون مشغول إن هو إيه ينزل كلهم يتفرجوا عليك وإيه ويبقى زحمة جدا الله أكبر طيب ليه يأذن الله لهم قال العلماء حتى يربيهم ويعلمهم أنهم كانوا مخطئين لما قالوا أتجعل فيها من إيه يفسد فيها ويسفك الدماء يا رب هم دول بقى اللي انتوا كنتوا فاكرين فاكرين لما قلت لكم اني اعلم ما لا تعلمون هيجي جيل مختلف فكلهم نازلين يتفرجوا على الجيل ده من كل امر نازلين بكل امر قدره الله في هذا العام هذه الليلة ليلة الحسم فيها يفرق كل أمر حكيم سلام هي شوف الأمم المتحدة ومش عارف ايه كل هيئات السلام عاجزة ان هي تنشر السلام لكن شوفوا السلام النفسي اللي كل مؤمن بيحسه في اليوم ده تلاقي الناس كلها في المساجد والسكينة وبتاع سلام هي فسلام نازلة بالسلام ونازلة بالأمن وتأمين الناس عشان كده هي يا جماعة لابد أن يكون من أرجى أعمالك في هذه الليلة أنك تظن ظن خيرا بربك عشان كده في يوم عرفة بيسألوا ابن المبارك بيقولوا له من أسوأ الناس حظا في هذا اليوم قال من ظن أن الله لا يغفر له بقول مع كل العطايا ديت انت لسه غرقان في حتة اصله وانا وانا وحش ومش هيغفر لي وبتاع ايه العك ده ده في ناس بتبقى قاعدة في الجامع مش جاية للدرس جاي يعد الظهر وجاي اي حاجة جاي يسأل حماه على حاجة بتاع لكن ببركة انه قعد ايه اللي يحصل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم عارفين كهف الك- كلب الكهف مشي معاهم في يلا يلا تتحط في القرآن يلا يا عم هيص ده كلب ياما كنا زي كلب الكهف في يوم من الأيام ماشيين مع صحبة صالحة وعدينا عشان كنا معاه سلام هي حتى مطلع الفجر اللي بعد حتى بيدخل فيه في اللي قبلها فالسلام إلى إمتى؟ اوعى تكون فاكر زي الجماعه اللي يروحوا يقول لك إيه، تعالوا لغايه الساعه 12 كده نقعد معاهم لغايه الساعه 1 لا يا جماعه العطاءات الى ان يطلع الفجر فاوعى تفوت هذا الامر فاحنا في رمضان مقبلين على القران مقبلين على النفقات مقبلين على الجود مقبلين على البر على كل انواع الخير عشان نرزق ونوفق لليله دي والليله دي يا جماعه الاصل انها نتيجه يعني ايه نتيجه يعني انت شغال شغال شغال شغال فتلاقيها مرة واحدة ايه فأعمالك اللي بتعملها اليومين دول هو كأنك يعني بتربي أم هذه الأم في بطنها جنين ليلة القدر لأن في ناس بيشتغلوا مع ربنا شغل التجار يقول لك ايه هنشن عليها ليلة 27 قضيها وليلة 27 تجيبها لا احنا مش عاوزين شغل ليه التجار نريد عمل الأبرار عمل الأبرار دول شغالين بيجتهدوا ويقعوا ويجتهدوا ويقعوا يوفقوا في هذه الليلة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويوفقنا وإياكم فيها لعظيم الأجر وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم